السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله إنما يبايعون الله كلمة من الكلمات الجبارة اللي تزلزل أي قلب حائل في في سورة الفتح السورة العظيمة اللي أربع صفحات ونص عطاءات الله وخزائن الله منهمرة على أهل الدعوة إلى الله وعلى اللي شايلين هم الدين سورة بتثبت أن من جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء سورة أول جملة منها هي أفرح جملة بتفرح قلب أي داعي إلى الله وأي صاحب رسالة إن فتحنا لك إن فتحنا لك الأبواب المقفولة هتتفتح زي الوقت كده أبواب الجامعات في الدعوة إلى الله أبواب النوادي أبواب العالم أبواب القنوات الفضائية أبواب قلوب الناس المغلقة أبواب كل مكان مغلق أمام الدعوة إلى الله يتفتح ربنا بيقول للنبي كده ان مش مش فتحنا لك ان ان ب ب بالتعظيم الدل على ان الفتح على قدر الفاتح وليس فقط على قدر المفتوح لهم يعني ربنا لما بيفتح بيفتح ان فتحنا لك فتحا مبينا بعدها بكذا سطر ربنا قال على المشركين والمنافقين قال عليهم دائرة السوء خدوا بالكم يا شباب ان كلمة فتح عكس كلمة دائرة لان الدائرة ان في مركز محاط من جميع الجهات مغلق عليه من جميع الجهات فده الاغلاق الكامل انما فتح يعني كان في باب مقفول واتفتح فربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام الوضع اللي انت فيها محمد بقالك 19 سنه احنا النهارده سنه 6 هجريه بيقول له الفتح اللي انت فيها محمد بن عبد الله بقالك 19 سنه الاغلاق الدعوي الاغلاق الدعوي وابواب الدعوه اللي مغلقه قدامك ولسه من 11 شهر خارج من قتال بينك وبين مشركي مكة في غزوة الأحزاب كان مشركي مكة والأحابيش وغطفان وقبائل كثيرة من العرب الأحابيش لوحدهم 11 قبيلة من قبائل العرب كانوا محصرين المدينة في شوال 5 هجرية ذو القعدة 6 هجرية اللي نازل فيها سورة الفتح بعد 11 شهر بس كنا احنا اللي واقفين على ابواب مكه فربنا بيقول له الاغلاق اللي انت عشت فيه كل السنين اللي فاتت انا هغير الوضع هم كان مفتح لهم الدعوه للكفر وانت مغلق عليك الدعوه للدين من النهارده هم هيغلق عليهم وهيحاط بيهم عليهم دائره السوء هيحاط بيهم زي ما مركز الدائره بيغلق عليه من كل ناحيه بقطر الدائره وبمحيط الدائره وانت هيتفتح لك ابواب الدعوه ومن هذه اللحظه كل لحظه النبي عليه الصلاه والسلام في فتح جديد كل لحظه لا جه عمرو بن العاص اسلم وجه خالد بن الوليد اسلم وجه عثمان بن طلحه حامل مفتاح الكعبه اسلم لا ده العاص بن وائل ابو العاص بن وائل طليق السيده زينب بنت النبي عليه السلام اسلم لا ده بدا القبائل والوفود تدخل في الاسلام لا ده فتح مبين الخيبر اليهود سقطوا خلاص اللي كانوا على بعد 70 كيلومتر من المدينة المنورة سقط اليهود في خيبر وانتهى وجود اليهود في الجزيرة العربية كناس لها أي وضع أو لها اعتبار ففتح الله على العاملين لدين الله فتح ربنا إنا فتحنا لك فتحنا عشانك أنت فتحنا عشانك بعض المفسرين قال فتحنا اقضينا وحكمنا إنا حكمنا لك بأن تفتح لك الأبواب يا محمد بن عبد الله وأن تفتح لدعوتك القلوب وأن تفتح لسنتك البلاد يا محمد يا ابن عبد الله انت الوقت زعلان ليه وانت زعلانه ليه ان احنا مش مفتوح لنا في الدعوه زعلانين لان ابواب الدعوه مغلقه هو احنا نستاهل ان ربنا يحكم لنا هو احنا نستاهل ان ربنا يقضي لنا السنتين اللي كانوا قبل كلمه ان فتحنا لك دي كان المجهود شكله ايه سنة خمسة هجرية احنا دلوقتي ذو القعدة ستة هجرية إن فتحنا لك نزلت ذو القعدة ستة هجرية شوفوا بعد 19 سنة من بداية الدعوة ربنا قال للنبي انتوا تستاهلوا الفتح انتوا تستاهلوا ان ابواب الدعوه تتفتح لكم انتوا تستاهلوا ان القلوب تجتمع حواليكم انتوا تستاهلوا ان انا اتي بقلوب الخلق عشان تلتف حواليكم يا محمد يا ابن عبد الله انت ومن معك شوفوا يا جماعه شوال خمسة هجرية كانت الأحزاب ورمضان خمسة هجرية كانت حادثة الإفك ذو شعبان خمسة هجرية يعني قبلها بشهر كانت غزوة بني المصطلق يعني غزوة بني المصطلق شعبان خمسة هجرية رجع النبي عليه الصلاة والسلام منها على حادثة الإفك رمضان خمسة هجرية خرج النبي عليه الصلاة والسلام منها على حفر الخندق وغزوة الأحزاب شوال خمسة هجرية خرج النبي منها عليه الصلاة والسلام على غزوة بني قريظة ذو القعدة خمسة هجرية هجرية يعني غزوة ورا غزوة ورا غزوة وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلصت غزوة الأحزاب سرايا لا حصر لها النبي أطلق الصحابة في كل اتجاه في السرايا عشرات السرايا من أجل استعادة هيبة الإسلام ونشر سلطان الإسلام بعدها ب 11 شهر ذو القعدة ستة هجرية كان النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف الرؤية اللي هي سبب الصورة كلها النبي عليه الصلاة والسلام نام ذو القعدة ستة هجرية عليه الصلاة والسلام فشاف رؤية ان هو والصحابة داخلين الحرم آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافون فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة فالصحابة استبشروا وطلعوا وطلعوا طبعا النبي لما راح ولقى الصدود بتاع مكة والوقفة بتاعت مكة كان ده أكبر دليل إن الرؤية لأن الرؤية مش لازم تتحقق في نفس السنة ممكن رؤية تتحقق بعد 20 سنة الرؤى الصادقة آه، زي ال- ال- الرجل اللي في السعودية في أرض الحجاز اللي شاف إنه بيلف حوالين الكعبة لوحده واللي أولها له قال له هيجي يوم هتلف حوالين الكعبة لوحدك الكلام ده من 20 سنة جت أزمة كورونا وطاف حوالين الكعبة لوحده فالرؤى الصادقة ممكن تتحقق بعد سنين فلما حصل المواجهه بتاعت المشركين للنبي عليه الصلاه والسلام كان ده اكبر دليل يا شباب ان ده مش تاويل الرؤيه لان الرؤيه ربنا قال امنين لا تخافون والوقت بقى فيه خوف وفيه حرب وفيه هجوم من مشركي قريش ولكن تحققت الرؤيه كفلق الصبح في السنه اللي بعدها بامر الله سبحانه وتعالى صادق الوعد الذي انزل وحيه على الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم فإن فتحنا لك إن حكمنا لك الفتح ده عشانك الفتح ده من أجلك ربنا حكم لك ان انت يتفتح لك واعدائك يغلق عليهم بعد ايه بعد كام غزوة بعد كام سرية بعد كام جهاد بعد كام تضحية بعد كام بذل للنفس احنا الوقت زعلانين ان الفتح ما بيجيش والتمكين ما بيجيش ونصرة الاسلام على ايدينا في الارض ما بيجيش ليه احنا نستاهل واحد متصل بيا من الشباب في التليفون يقول لي شفت بقى ما يتعرض له الاسلام في الارض قلت له يا حبيب قلبي امتى تستاهل ان ربنا يفتح عليك انا ما اعرفكش بس قول لي اخبار صيامك ايه اخبار قيامك ايه اخبار جهدك في الدعوه ايه اخبار نصرتك لدين الله ايه هو احنا عايزين احلام وخلاص إنا فتحنا لك فتحا مبينا أفرح آية في كتاب الله إن داعية يجي له فجأة بشرى الأبواب اتفتحت الأبواب المغلقة اتفتحت أبواب الجامعات اتفتحت أبواب القرى السياحية في الساحل الشمالي اتفتحت أبواب القنوات الفضائية المليونية اتفتحت أبواب المقاهي اتفتحت أبواب خلاص ما عادش في بينك وبين الوصول للناس غير إنك أنت تنزل وتشتغل إنا فتحنا لك فتحا مبينا يراه الجميع يراه الج- فتح يعظمه الجميع مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر اللام دي لام العاقبة ما انتش عارف عواقب انك انت تدخل من الابواب المفتوحه ايه يا محمد يا ابن عبد الله ما انتوش عارفين عواقب انكم تشتغلوا في الدعوه ايه ربنا بيقول للنبي عاقبه الشغل في الدعوه عاقبه استثمار الفتوحات وابواب الدعوه المفتوحه لما هندخل منها لدعوه ربنا ليه لام العاقبه ربنا اللي بايده العواقب ربنا بيرتب لنا ربنا بي بي بيدبر لنا بس احنا نسلم لربنا وشوف العواقب هتبقى عظيمه قد ايه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا شوفوا الكل نفسه في ينصرك الله ده الكل مشغول بالتمكين ما ينصرك دي اللي هو بقى فتح مكه ينصرك بقى اللي هو النصر على الفرس والروم ينصرك بقى اللي هي الفتوحات الاسلاميه بعد كده وينصرك الله نصرا عزيزا الكل مشغول بالتمكين ولكن ربنا الاول اتكلم عن الدين ليغفر لك الله الاول المغفره ويتم نعمته الاول ال- النور المبين من الله ويهديك والهدايه الاول الدين لما يجي الدين جه التمكين بعد كده وينصرك الله نصرا عزيزا عشان كده لام العاقبه هنا ربنا ما قالش ليغفر لك الله وليتم نعمته وليهديك ولينصرك لا هي لام واحده بس ليه؟ لانها one package لان حزمه العطاءات المنهمره على اهل الدعوه one package كل ده هيجي مره واحده كل ده هيفتح من عند الله سبحانه وتعالى ربنا كبير ربنا قادر مفيش طريق زي طريق ربنا محدش هيديك الا ربنا يديهولك محدش هيأيدك زي لو أيدت دين ربنا محدش هينصرك زي نصرة الله ليك لو نصرت الله أعظم صفقة في الوجود هي صفقة الدعوة إلى الله سورة الفتح بتتكلم عن صفقة الدعوة إلى الله سيل عطاءات منهمره على الدعاه وعلى انصار دين الله الشعار اللي احنا خدناه بقى في الصوره انا لسه مش بشرح ده انا لسه بكلمكم عن ايه اللي في قلبي عشان ابدا هذه الدوره اشمعنى سوره الفتح اشمعنى بدانا هذه الدوره اشمعنى عنوان انما يبايعون الله ما الصوره مليانه شعارات قرانيه انا فتحنا لك ما هو شعار جبار ما ما الصورة مليانة شعارات قرآنية والذين معه ما هو شعار جبار الصورة مليانة يعني شعارات عظيمة اشمعنى إنما يبايعون الله ال- الكلمه دي ممكن تكون اكتر كلمه او من اكتر الكلمات اللي طرقت قلبي في الصوره والا فالصوره كلها كلمات جباره لقد رضي الله عن المؤمنين لحظه القمه لحظه وصول 1400 صحابي للقمه مع الجد بن القيس ابن قيس الوحيد اللي ما كانش منافق ولكن كان ضعيف الهمه كان يعني عنده شويه عدم شجاعه فلما النبي جه يبايع الصحابه على الموت استخبى ورا دبه ده الوحيد الوحيد اللي خاف من ال 1400 وما رضاش يبايع النبي انما ال 1400 باقي الجنود كلهم بايعوا النبي لحظه الوصول للقمه يعني ربنا في اول السوره قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات فربنا بشر بالجنه بعدها بصفحتين قال لقد رضي الله كان الرضا اعلى من الجنه ايوه ما هو ده اللي بيحصل في الجنه اصلا ما هو في الجنه بعد دخول الجنه ربنا يقول الا اعطيكم افضل من ذلك فيقولوا يا رب وما افضل من ذلك قال احل عليكم رضواني رضا الله ده اعظم عطاء في الوجود الصحابه وصلوا للقمه بخبطه واحده بطلعه واحده بوقفه واحده مع الدين يا بخت اللي هيقف مع الاسلام يا بخت انصار دين الله يا بخت اللي هيشتغلوا في الدعوه يا بخت اللي هيتكلموا عن ربنا لما كله مش عايز يتكلم يا بخت اللي هينشغلوا بدين الله لما الكل مشغول بدنيته يا بخت اللي هيحمل هم الدعوه لما الكل حامل هم الدنيا يا بخت اللي هينشغل بالله لما الكل هيقول شغلتنا اموالنا واهلنا رجعين ومعاهم نشان لقد رضي الله شعارات جباره ولكن انا اثرت ان انا اقف مع شعار انما يبايعون الله الكلمه دي قويه أوي يا جماعه قويه انما دي اقوى اداه حصر في اللغه انما يبايعون الله تخيلوا ال- ايه الفرق مش ليه انما يبيعون انفسهم لله ايه الفرق بين البيع والبيعه البيع ان انا معايا مثلا 5000 جنيه وانت عندك موبايل فاقول لك تاخد الفلوس وتديني الموبايل يبقى انا بديك شيء مقابل شيء انا ال 5000 دول مش كل ما املكه ال 5000 دول شيء من املاكي والموبايل بتاعك مش كل ما تملكه انت عندك محل موبايلات اصلا انت تاجر موبايلات فانا بعطيك شيء مما املك مقابل شيء مما تملك ده البيع امال البيعه البيع ده مصطلح اصلا بيستخدم في السياسه الشرعيه مع مبايعه الشعب للحاكم والقائد لما يجوا يقولوا للحاكم احنا خلاص انت هتقودنا فبيقولوا له بيع يعني ايه بيعه يعني مش بيع انا هبيع لك كل ما املك وانت هتديني كل ما املك يبقى البيعه انا ابايعك على الوفاء والاخلاص والتفاني والنصيحه ونصرتك في الغيب والشهاده وسماع امرك ونصره آه، قوانينك وتأييدك وانت بتبايعني يا ايها الحاكم على انك انت هتتفرغ لمصالحنا وهتبقى امين و- وهتبقى معانا وفي وهتبقى كل امكانياتك مسخره من اجل الشعب ورفاهيه الشعب فالبيعه أن أعطيك كل ما أملك وتعطيني كل ما تملك غير البيع جزء من شيء مقابل جزء من إيه مما تملك يبقى إنما يبايعون الله تخيل ده لو مع حاكم ماشي إنما ده مع ربنا أنا يا رب اخترتك قائد لحياتي أنا يا رب اخترت قرآنك قائد لحياتي أنا يا رب كل ما أملك هديهولك هديه لدعوتك شبابي هديه لدعوتك طاقتي هديها لدعوتك فلوسي هديها لدينك افكاري ابداعي مواهبي شهادتي امكانياتي علاقاتي فصحتي كل حاجه يا رب علمي ثقافت انا يا رب كل ما املك ساهبه لدينك وساهبه لدعوتك مقابل ان ربنا هيديك ما عنده ما عند الله غير ما عند اي حاكم بقى ده ربنا عنده الفردوس الاعلى ربنا عنده 100 درجه للمجاهدين في الجنه ربنا عنده الدنيا والاخره فلله الاخره والاولى فتخيل بقى انت هتدي ايه يا عبد يا فقير انما ربنا الغني القوي العلي الولي اما انما ربنا لما هيدي هيدي ايه كلمه جباره كلمه جباره ان يبقى في بيعه منك لله شوف بقى انت بتدي ايه وشوف ربنا هيدي ايه طب بس ربنا ما قالش برضه بيعة اليبايعون يبايع المبايعة مفاعلة المفاعلة يعني الموضوع مستمر وبيزيد باستمرار مفاعلة آه يعني الموضوع مستمر وبيزيد باستمرار فالمفاعلة بتيجي في اللغة يا إما لما يكون في مسابقة بين اتنين زي مثلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يسارعون يا إما هم بيتنافسوا مع سائر الصالحين في مين اللي أسرع لربنا يا اما بتفيد دايما الاستمرار مع زياده المجهود يعني انت بتعلي على نفسك مش بتعلي على غيرك يبقى يسارعون في الخيرات كل يوم بيزيدوا عن اليوم اللي قبله زي ما ربنا قال كده في سوره الفتح سوره الفتح دي فتح هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ليزدادوا ايمانا هو ده مقصد الحياه انك تفضل في زياده اوعى تكون بتنقصي اوعى يكون دينك بينقص اوعي لو انت النهارده مش ازيد من امبارح ما ينفعش اخلاص امبارح ما ينفعش النهارده يقين امبارح ما ينفعش النهارده لان الفتن بتزيد فلازم الايمان يزيد واليقين يزيد ليزدادوا ايمانا نكره للتعظيم كل ما هتتحرك في دعوه ربنا كل ما الايمان هيصب على قلبك صبا وكل ما ربنا هيزود منسوب الايمان في قلبك يبقى يبايع مفاعله يبايعون مفاعله مفاعله يعني ايه يعني استمرار في بيع حياتك لله مش وانت طالب في الكليه شغال في الدعوه اول ما اتخرجت بقى وبجري على رزقي و- وبجري عشان اتجوز وبجري خلاص اسيب الطريق اوعى اوعى اوعى جواز يسيبك الطريق اوعى خلفه تسيبك الطريق اوعى شغل يسيبك الطريق اوعى وما بدلوا تبديلا خليك من اهل انما يبايعون الله كلمه جباره كلمه عظيمه قوي ان يبقى بيعه عمرك لربنا ان يبقى القران والسنه هم اللي بيقودوا حياتك شوف ربنا بيقول بعدها ايه بقى اللي هيبايعوا ربنا ربنا هيديهم ايه يد الله فوق ايديهم دي لها معنيين يا جماعه يد الله فوق ايديهم يعني اوعوا تفتكروا ان انتوا بتبايعوا محمد بن عبد الله او بشر بيبايعوا بشر انما تبايعون رب البشر حاجه جميله قوي يا شباب حاجه جميله قوي انك انت توصل من التجرد للحق انك تبقى ممثل للدين ان اللي بيقول لمحمد سمعنا واطعنا انما يقول لله سمعنا واطعنا ده ده ربنا قالها للنبي امتى بعد ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله يا رسالة عمر النبي النبي عاش ليل نهار عشان لتؤمنوا بالله النبي كان كل قضيته في الحياة ان منسوب الإيمان في القلوب يزيد النبي كان كل رسالته في الحياة لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه يعني تنصروا الدين وتوقروه يعني تعظيم الله في القلوب يزداد وتسبحوه بكرة وأصيلة عباد مؤمنين مجاهدين دعاء هي دي رسالة النبي عليه الصلاة والسلام النبي عاش عمره عشان كده بس ما كانش بيطمع لا أكل ولا شرب ولا مركز ولا أي حاجة وكان بينام على الحصير عليه الصلاة والسلام النبي عاش عشان دي فلما النبي تجرد لله يعني كل مجهوده وكل حياته كانت فقط من اجل لتؤمنوا بالله فقط هو مش عايز حاجه تانية اللي ربنا قالها في سوره البقره يا اخواني افتطمعون ان يؤمنوا لكم احنا اصحاب مطامع اه ربنا بيثبت ان احنا اصحاب مطامع زي ما بتوع التوك شو بيقولوا علينا افتطمعون اه احنا اصحاب مطامع بس ايه مطامعنا ان يؤمنوا لكم مطامعنا ان الناس تؤمن مطامعنا ان الناس منسوب الايمان في قلبها يزيد هي دي مطامعنا احنا مش عايزين حاجه من حد مش عايزين حاجة من مخلوق إنما ننتظر من ربنا وانتظروا إن هنوريكم لا إن منتظرون فتح الله وفرج الله ومدد الله طول ما أنت في الطريق أنت منتظر عطاءات من الله فلما النبي تجرد لله وعاش حياته عشان رسالة لتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه ربنا قال له إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله أنت أصبحت ممثل للدين ليه؟ كل ما هتتجرد في دعوتك لله كل ما ربنا سبحانه وتعالى هيرفعك ويجعلك امام ويجعلك رمز للدين في الارض كل ما تتجرد لدعوة ربنا سبحانه وتعالى فده المعنى الأولاني يد الله فوق أيديهم إنما تبايعون الله سبحانه وتعالى المعنى الثاني وده ذكره ابن عاشور في التحرير والتنوير وده معنى عظيم جدا يا جماعة قال لك يد الله فوق أيديهم يد الله هي المعطية وايدينا هي الاخذه احنا ايدينا قاعده تتمد ربنا ادينا يا رب اكلنا يا رب ارزقنا يا رب اشفينا يا رب إيه، اجبرنا ارفع قاعدين فيد الله فوق ايديهم اي ان سحائب الكرم والجود والعطاء ستنهمر من يمين الله على ايدينا يد الله المعطيه مش النبي قال يمينه ملأى سبحانه وتعالى ملأى كل حاجه بقى مش مش ملياردير ومعاه كنوز وجواهر يمينه ملأى سحاء الليل والنهار السل سيول العطاءات نازله من يمين الرحمن سيول العطاءات فيد الله ده هي بقى ان العطاءات منهمره منها فوق ايدي العاملين لدين الله اي سينهمر منها العطاءات على العاملين لدين الله معنى جبار يا شباب معنى جبار انما يبايعون الله هتبايع ولا مش هتبايع هو ده موضوع ال- ال- ال- السلسله اللي احنا هنبدا فيها بس يومي باذن الله سبحانه وتعالى يومين الساعه 7 مساء على الصفحه الرسميه الهدف بتاع سوره الفتح اللي بتتكلم عن فتوحات الله على العاملين للدين وفتوحات الله على انصار الله وفتوحات الله على اللي هينصروا دين ربنا وهيشتغلوا لدعوه ربنا انت بقى لما هتعرف الفتوحات دي هتبايع ولا مش هتبايع انما يبايعون الله عايز يد الله المعطيه المنهمره بالعطاءات وسحائب الكرم والجود والرزق والفضل واللطف والود والكرم والعطاء والوهب عايز والبر والإحسان عايز يد الله ينهمر منها العطاءات على يديك الممدودة لله بالسؤال والاحتياج والافتقار اشتغل في طريق الدعوة فمن نكث فإنما ينكث على نفسه النكث إن مثلا يعني واحد لابس بلوفر فالبلوفر مثلا إيه هو عمله خيط خيط البلوفر بيتبنى خيط خيط النكث انك تهد اللي انت بنيته خيط خيط انت دينك دينك بنيته درس درس ومقطع مقطع وركعه ركعه وسجده سجده ويوم صيام ورا يوم صيام وجلسه ضحى ورا جلسه ضحى اوعى تهد دينك بالتاخر عن نصره دين الله اوعى تهد اللي انت بنيته في العباده والصلاه وغض البصر اوعى تهد اللي انت بنيته بالتاخر عن نصر دين الله هتبايع ولا مش هتبايع ده الشعار بتاعنا وبنتكلم ليه سوره الفتح المقدمه الثانيه في الكلام علمتني سوره الفتح سوره الفتح علمتنا دروس كتير قوي يا شباب سوره الفتح علمتني سوره الفتح سوره الفتح علمتنا اول حاجه علمتها لي سوره الفتح علمتني سوره الفتح قيمه الدعوه الى الله فعلا فعلا انا سوره الفتح يعني بفضل ومنه الله ربنا من عليا بيومين ثلاثه سافرت في مكان كده ما عيش يعني حد من اخواني خالص وقعدت اذاكر في سوره الفتح واصلي بيها و... واعيش مع معانيها الايام دي كانت بدايه كورونا ايام ما كان العالم كله مرعوب من كورونا كنا في شهر أربعة في السنه دي او شهر ثلاثة السنه دي السنه دي اللي احنا في شهر 10 فيها دي احنا في شهر 11 ولا 10 شهر 11 تقريبا السنه دي يعني الكلام ده من سبع شهور كنا قبل رمضان اللي فات فاكرين رمضان اللي فات والعالم كله مقفل والشوارع سودة الساعه 7 بالليل وكان منظر غريب كنا في شهر ثلاثة تقريبا قبل رمضان وحصل الحظر العالمي في الكورونا فسافرت بقى وكان لسه الحظر ما حصلش كان لسه ايامه يتعمل الحظر العالمي ده قعدت اذاكر في سوره الفتح انا يا جماعه ذاكرت في سوره الفتح انا حسيت ان الدعوه الى الله ديت يا عم يحصل اللي يحصل المهم نشتغل في الدعوه والله الشباب رجعت بقيت انزل اكلم الشباب في الشوارع اكلمهم عن ربنا واكلمهم في الدين ويعني سبحان فحسيت ان ربنا انقذني بسوره الفتح في الفتره دي اوعى تسيب الدعوه الى الله الدعوه الى الله دي اربع صفحات ونص اللي هيقوم منكم الليل بسوره الفتح النهارده ان شاء الله باذن الله ابداوا بقى معايا لان السلسله دي يوميه مش اسبوعيه باذن الله سبحانه وتعالى يوميا هعمل لكم بس بحيث ان احنا في خمس ست ايام نخلص الصوره نخلص الدوره دي باذن الله سبحانه وتعالى فاربع صفحات ونص عطاءات منهمره انا فتحنا لك عشانك انت هو ممكن واحد ربنا يفتح عشانه الصف كامل هو ممكن بلد كامله تفتح عشان واحد ربنا كريم ايه الحال اللي بينك وبين ربنا ايه الحال والاخلاص اللي بينك وبين ربنا انا فتحنا لك فتحا مبينا ليه اللام العاقبه بقى اربع عواقب ده دي البدايه ده دي المقدمه السوره عباره عن مقدمه وخاتمه وثلاث اشواط زي ما هناخد ان شاء الله في الخريطه الذهنيه للصوره او زي ما هناخد في اشواط الصوره اللي انا بسميها في المنهج العشري الخريطه الذهنيه للصوره الصوره عباره عن مقدمه وخاتمه وثلاث اشواط المقدمة اللي هي إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر كل ذنوبك اللي فاتت واللي لسه جايه هتتشال من عنك يا محمد بن عبد الله هتلقى الله وليس عليك خطيئه ذنوبكم يا بشر اللي مخلي اللي منزله عليكم العقوبات اللي مضيقه الرزق اللي جايبه الاكتئاب والهم ذنوبكم اللي عامله النكت السوداء على القلب ومخلياكم عايشين مهمومين ذنوبكم اللي حاجبه عنكم انوار الهدايه هترفع عنكم لا يوجد داعي الى الله ليس له حظ من هذه الوعود الاربعه خدوا بالكم دي مش خاصه للنبي عليه الصلاه والسلام بس لا يوجد داعي الى الله لا يوجد له حظ بقدر على قد شغله في الدعوة ليغفر لك الله ما تقدم كل اللي فات وما تأخر وكل اللي جاي ويتم نعمته عليك نعمة النبوة نعمة الهداية نعمة الوحي نعمة تشرب القلب للقرآن نعمة قيام الليل نعمة رضا الله نعمة العبادة نعمة الدعوة كل نعم فتوحات الله عليك ربنا هيتمها ويهديك صراطا مستقيما ربنا ما قالش ويهديك الى صراط ويهديك صراطا يهديك الى يعني هيدخلك الطريق طريق الهدايه انما يهديك صراطا يعني يهديك طول الطريق اي انه وعد بالثبات حتى الممات يلي هتتشغل بتثبيت الناس يلي هتشتغل ان الناس تثبت على الطاعه اول واحد ربنا يثبته هو هو انت وعد ما كلنا مرعوبين من تقلب القلوب ومن الانتكاس هو انت انت لم تستعمل الا باستبدال غيرك والاستبدال ما بيجيش مره واحده الاستبدال بيجي بالتدريج من غير ما تحس تلاقي نفسك بعدت واستبدلت والعياذ بالله فكل واحد استعمل في صغر كان من كذا سنه غيره مستعمل على نفس الصغر انما غيره استبدل فهو جه مكانه زي ما غيرك استبدل خاف انك تستبدل فربنا هنا بيقول للنبي لن تستبدل ولن تفتن ولن تضرك فتنه ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا الله اكبر انتوا نفسكم في الاخرانيه بس الاخرانيه مش هتيجي غير لما اللي قبلها يجي التمكين مش هيجي غير لما الدين يجي فبدلا من ان تنشغل بالتمكين فتعيش محبط مهموم مقفول وكل حاجه باجل وبقدر انشغل بالدين انشغل برضا الله انشغل بمراد الله فان تحقق فيك الدين اتى الله بالتمكين ودي من الفوائد البديعه اللي بنتعلمها من سوره الفتح ثواب الداعي الى الله قد ايه ربنا بيفتح على الدعاء بمقدمه الفتح بتذكرني بسوره الفتح الصغرى انا اللي بسميها الفتح الصغرى يا جماعه يعني اسم معنوي يعني اللي هي سوره الشرح ما هو الشرح اي فتح الصدر فتح القلب الفتح الداخلي انما سوره الفتح بتتكلم عن الفتح في الواقع فتح البلاد فتح خيبر فتح مكه اي الفتح الخارجي فسوره الفتح وسوره الف... الشرح دي بتتكلم عن الفتح الخارجي ودي بتتكلم عن الفتح الداخلي والاثنين عطاءات الله للدعاء سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك زي ما أنت يا محمد بن عبد الله كل برضو الدعاء إلى الله لهم حظ من سورة الشرح على قد شغلك في الدعوة على قد حظك ليه جزاء من جنس العمل ربنا شكور ألم نشرح لك صدرك زي ما الناس كانت مقفولة من الدين مخنوقة يقول لك حياة الدين خنيقة والد... والالتزام خنيق وهسيب المعاصي الحلوة وهسيب ال... الحاجات اللي انتوا كل كل حاجة حلوة حرام يا عم انتوا هتخنقونا ليه قعدت تكلمهم عن الجنة وتكلمهم عن الأثر الدنيوي للطاعة وتكلمهم عن ربنا وجمال ربنا وكرم ربنا لحد ما صدورهم انشرحت للطاعة وبقوا يفرحوا انهم يسمعوا درس بعد ما كانوا ما بيطقوش زي ما صدورهم يا أيها الداعي إلى الله انشرحت للدين بسببك أنا هشرح صدرك هخليه من جوه جنة هخليه من جوه واسع وجنة لا تتخنق ولا يضيق ولا تتقفل ولا تحبط ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك زي ما كانت صحف الناس بلاك اسود من كتر ذنوب على ذنوب على ذنوب ليل نهار قعدت تكلمهم عن التوبه وعن النار وعن اول ليله في القبر لحد ما خافوا وبكوا وتابوا فمحيت الذنوب زي ما انت كنت السبب يا ايها الداعي الى الله ان ذنوب الناس تتطهر من السواد بتاع المعاصي انا هطهر صحيفتك من السواد ووضعنا عنك وزرك انت نفسك هيتغفر ليك الذي انقض ظهرك ولو الوزر هنا بمعنى الهم ووضعنا عنك همك عنك همك زي ما ايها الداعي الى الله قعدت تكلم الناس عن الامل في الله وربنا كبير وربنا قادر وربنا يقول لي شيء كن فيكون والدعاء بيستجاب والنص ساعه اللي قبل الفجر بتحل فيها الكروبات والدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد والناس صدقتك والناس طبقت فالناس لما صدقتك وطبقت يا ايها الداعي الى الله قعدت تكلم الناس بقى على ان شيل الهم اللي في حياتكم والغموم اللي المعاصي جابتها سببه هو الطاعه الناس صدقوك ودعوا ربنا وعبدوا فالهم انكشف زي ما هموم الناس انكشفت والدنيا بقت جميله جميله والارزاق وسعت والنفوس انشرحت بسببك انا هكشف الهم عنك انا هكشف الغم عنك ورفعنا لك ذكرك كانت البنت دي اولويات حياتها انها تبقى جميله طول عمرها لحد ما بقى عندها 70 سنه والبنت دي كانت اولويات حياتها ان الشاب اللي بتحبه يتجوزوا بعض والشاب ده كان اولويات حياته انه يشتغل في شركه مالتي ناشونال والبنت دي كانت اولويات حي... كانت اولويات الناس واحد اتنين تلاته اربعه عشره مش ربنا قعدت تكلمهم عن ربنا وجلال ربنا وعظمه ربنا لحد ما بقى ربنا هو الاول والاخر في قلوبهم لحد ما ربنا بقى اولى اولويات حياتهم زي ما رفع ذكر الله في القلوب بسببك يا ايها الداعيه انا هرفع ذكرك في قلوب اهل السماء والارض جزاء من جنس العمل مين بياخد من ربنا قد ما الدعاء بياخده منك يا رب مين بتنهمر عليه عطاءات ربنا دنيا واخره زي ما الدعاء اليك بتنهمر عليهم السكينه والامن والاطمئنان منك يا رب اما كنت بسافر مع اخواننا من التبليغ والدعوه بنجلاديش والله يا اخوانا كنا بنروح قرى مش ضلمه يعني مثلا بيت العمده كده هو اللي فيه لمبه منوره قدامه بالليل اللي عايز يقتل حد يقتله بالليل محدش ضارب حد وتلاقيهم يحط راسهم اللهم بارك يناموا في لحظه سكينه اطمئنان في ملوك ما بيعرفوش يناموا غير بمهدئات وده يحط راسه ينام وصحي فرحان ونام فرحان تدفع فيها كام دي شغال في الدعوة اشتغل في الدعوة وملكش دعوة من جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء الجملة دي كنت كاتبها في ورقة وانا طالب في الكلية وانا نازل وانا رايح في الكلية من بيتي راكب ميكروباص افضل ماسكها قدامي وقاعد اتدبر فيها من جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء علمتني سوره الفتح اول حاجه سوره الفتح علمتها لي وغيرت في حياتي اول حاجه ان الدعوه دي غاليه قوي عند ربنا وان اللي بيشتغلوا في الدعوه ربنا بيملى حياتهم خير وبيملى حياتهم عطاءات احنا لا نزال في المقدمه بتاعه الدوره لا نزال في المقدمات بتاعه المنهج العشر انتوا عارفين المنهج العشر يا رجاله طبعا عارفين لما بنتكلم في صوره بنتكلم في ايه الاول في مقدمات كده بسيطه يعني ليه اسم الصوره ليه قصدي شعارات الصوره اخترنا الصوره دي وبعد كده بنتكلم في مقاصد الصوره اللي هي علمتني سوره الفتح دي مقاصد الصوره مقاصد هذه الصوره وبنتكلم في دلاله اسم الصوره ليه اسمها الفتح وبنتكلم عن الترابط الموضعي اللي هو علاقه الصوره بالصور اللي قبلها واللي بعدها ليه الفتح بعد محمد ليه قبل الحجرات وبعد كده بنتكلم في الترابط الموضوعي ايه موضوع الصوره وبعد كده بنتكلم في الخريطه الذهنيه للصوره اللي هي اشواط الصوره تقسيم الصوره لاشواط وبعد كده بنتكلم في الاعجاز التغييري للصوره الصوره دي غيرت في الواقع قد ايه الصوره دي قلبت حياه ناس واقامت ناس قد ايه عشان تشوف وتغير من الصالحين اشمعنى هم اتاثروا وانت ما اتاثرتش وبعد كده بنتكلم عن الشرح التفصيلي للصوره إيه نبدا بقى نمسك ايه ايه قدر الوسع باذن الله معانيها ومقاصدها ولطائفها وبعد كده بنتكلم بقى عن الصوره وصناعه الحياه نقدر نخرج من الصوره دي ايه نصنع الحياه بيه إيه وبنتكلم بعد كده عن الظواهر الاعجازيه في الصوره الظواهر الإعجازية في الصورة اللي هي البلاغيات والمعجزات البلاغية في الصورة وبنتكلم بعد كده على علوم التغيير الأربعة أو أهم أربع علوم للتغيير إزاي نستخرج روشتات من الصورة فيهم يعني كلام بقى اللي متابع معايا إن شاء الله بإذن الله واللي كان متابع معانا في المعهد القرآني الدعوي أو هيدخل معانا بعد كده بإذن الله هيبقى فاهم أنا بقول إيه كويس إن شاء الله أنا يعني هحاول أستوفي جزء مش عايز أتقل الكلام هحاول استوفي جزء وباذن الله يوميا الساعه 7 مساء على الصفحه الرسميه باذن الله سبحانه وتعالى الفيس وتنزل على اليوتيوب برضه باذن الله سبحانه وتعالى والتليجرام وكله يعني ان شاء الله باذن الله هيبقى بس يومي مع دورة إنما يبايعون الله تدبرات في سورة الفتح بدأنا جزء من المقدمة النهاردة إن شاء الله وبكرة بإذن الله نكمل المقدمة مع بعض وبعد كده نبدأ ننطلق في الصورة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجمع لنا القرآن والدعوة إليك اللهم اجمع لنا القرآن والدعوة إليك اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اهدنا وسددنا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا خير الرازقين ويا رب العالمين ويا خير الغافرين ويا رب العرش العظيم جزاكم الله خير